يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا يا أمة محمد لا زلنا يا شباب أمة محمد ويا نساء أمة محمد ويا رجال أمة محمد لا زلنا مع قصة النهاية لا زلنا مع السيناريو القهري اللي هيحصل في نهاية الزمان لا زلنا مع السيناريو اللي اتكتب من فوق سبع سماوات من قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة إرادة الشر في العالم مش هتغير فيه حاجة أهل الباطل في العالم مش هيغيروا فيه حاجة الله بدأ العالم بإرادة الله قرار سماوي وهينتهي العالم بإرادة الله بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها عشان كده أهل الحق لازم يطمئنوا قوي قوي قوي انت لما بتبقى راكب طيارة وسايقها أمهر طيار في العالم بتنام وانت مش همك حاجة تخيل بقى اللي بيقود العالم الله من فوق سبع سماوات الحكيم العليم اللطيف الودود يبقى انتوا قلقانين ليه يا اهل الاسلام قلقانين ليه يا اصحاب الحق قلقانين ليه يا اللي عيونكم مليانه نظره ترقب يا ترى ايه اللي هيحصل يا ترى واحنا بننهي الحلقه المره اللي فاتت في قصه النهايه بننهيها عند الخلافه الثانيه لما جت وبدا يبقى في حاجات جميله وعمران بيت مقدس وفتح قسطنطينيه وملحمه وانتصار مسلمين على العالم كله ولكن بدات حاجات صعبه قوي تحصل هي كانت موجوده اصلا من قبل الخلافه ولكن عمران بيت المقدس وكل ده ما قضاش عليها بدا بدأ يبقى فيه فساد بدأ يبقى فيه قتال وصراع على السلطة بدأ الرايات السود تقتل في العرب بدأ جبل الذهب والذهب يفتن الناس لدرجة ان الناس قتلوا نفسهم 99% من اللي راح اتقتل بدأ يبقى فيه اوضاع رهيبة بدأ يبقى فيه استحلال للبيت استحلال للكعبة استحلال تشوف زي ما انت عايز فساد فجور حفلات اغاني كل اللي انت عايز تقوله تقوله وبدا يبقى في خراب ليثرب ونعرات قديمه تصحى وكلام قديم يصحى بدا يبقى في شيء ناس كتير قوي كانت عينيها بتبرق في اللحظه دي ناس كتير من ضمن اللي كانت عينهم بتبرق في اللحظه دي وبيفكروا في الوضع ده ولازم يتعمل حاجه كان شاب من ال البيت شاب اسمه محمد بن عبد الله اسمه على اسم رسول الله واسم أبيه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب من طلبة العلم من الناس الصالحين العظماء بص لوضع الأمة ومش قادر يتخيل المهدي أو, أو اللي لسه مش اسمه المهدي اللي اسمه إلى الآن محمد بن عبد الله هذا الشاب العظيم المبارك يبص للوضع بعد موت خليفة من الخلفاء وحاكم من الحكام والخلاف بعده والاقتتال بعده ما بين ثلاثة كل واحد ابن خليفة وقاعد يزعم ان هو الأحق وهو شايف ان لا ده أحق ولا ده أحق ولا ده أحق ويبدأ يفكر ان لازم حركة إصلاحية في الأمة لازم الأمة دي تبعث من جديد لازم خلاص ربنا نقلنا لفوق ليه ما نكملش النقلة ليه ما نرجعش لعهد الخلافة الراشدة ليه الظلم ده ما يقفش ليه الجزء اللي من الشريعة اللي منحة ده ما يتطبقش يبدأ الشاب ده يفكر بهذه الطريقة في هذه المرحلة الحرجة من عمر الخلافة الثانية حاكم مات لسه في اختلاف رهيب عليه ويبدأ يفكر انه يدعو الامة انها تقوم وتكمل باقي الاصلاح في الحركة الاصلاحية دي مفيش حد يقتنع بيه ولا حد يرضى يقف في ظهره غير حوالي 300 ل 400 واحد بس هم دول اللي يقفوا في ظهره في هذه المرحلة فقط ولكن في ناس تخاف منه في حكام كبار في حاكم اسمه السفياني مش شرط يبقى ده اسمه ممكن يبقى ده لقبه ارتباطا بكلمة سفيان يعني حاجات تاريخية بقى نشرحها في وقتها حاكم اسمه سفياني هو اكتر واحد هيحس بخطر الشاب ده واكتر واحد هيحارب الشاب ده واكتر واحد هيخرج جيش الشاب ده هيبقى في الكعبة وال300 اللي هيبيعوه هيقفوا في ظهره هيبقى ما بين الركن والمقام عند الكعبة الحاكم ده هيبقى في منطقة الشام الله أعلم فين في منطقة الشام هذا السفياني وهيخرج جيش مخصوص عشان الشاب ده ويخصف الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخصف الله بهذا الجيش يخصف بأوسطه فينادي أوله وآخره فيخسف بأوله وآخره ربنا يخسف بالجيش كله ويبقى نصرة لذلك الرجل ومع ذلك يفضل المهدي في الفترة العصيبة دي من عمر الأمة يفضل داعي لحركة إصلاحية ملوش مريدين على الكلام العالي اللي بيقوله والكلام الخطير اللي بيقوله والكلام القوي النوراني اللي بيقوله ونسبه لآل البيت لا يتابعه إلا حوالي 300 400 واحد بس ده شاب من الشباب اللي كانت عينيهم متوثبة في المنظر ده وشايف إن لازم حاجة تحصل ناس تانية كانت شايفة ان لازم حاجة تحصل الناس التانية ديت كانوا ماسكين فلسطين واتطردوا منها ونطق عليهم الحجر والشجر يستنوا ان الغرب يسندوهم زي ما هم سندنهم طول عمرهم وواقفين في ظهرهم طول عمرهم فوجئوا ان الغرب اتكسروا في الملحمة طب وبعدين هيحصل فساد وانتكاس فوجئوا ان الامة بدأت تخرج في الفتوحات وبدأوا يلاحظوا ان خلاص الموضوع بينتهي والسيطرة على العالم بتخرج من ايديهم ولازم يلاقوا حل يسيطروا بيه على العالم تاني ولازم خلاص ما بعد سيطرة الغرب وامريكا وبعد سيطرة دول لما بتتكسر مين اللي هيقف في ظهرهم خلاص لازم حاجة يسيطروا بيها على العالم عمرهم ما بيعرفوا يسيطروا على العالم الا بطريقة ما وبخدعة ما المرة دي ما كانش قدامهم غير فكرة فكرة بيفكروا فيها من الاف السنين وبيجهزوا ليها من الاف السنين فكرة اسمها المسيح الصورة اللي الغرب حلموا فيها من آلاف السنين ويتمناها ومؤمن بيها ومؤمن ان في مسيح هينزل طب ليه ما نعملش المسيح ونقول ان المسيح نزل والمسيح لما ينزل يبقى بجد ربنا ويبقى بجد عنده امكانيات اله ويبقى بجد عنده قدرات اله ويبقى بجد فوق قدرة اي انسان ان هو يتكلم لان اخطر فكرة ممكن تلجم الناس كلها اللي اخطر كمان من فكرة النبوة فكرة الالوهية فكرة الله مين اللي هيقدر يقاوم إغراء إن ربه نزل له من فوق سبع سماوات عشان يديله الخبز والعسل والسم وعشان يغيثه خصوصا إن قبل الدجال بثلاث سنين هيحصل مجاعة عالمية في الكرة الأرضية لدرجة إن الناس مش هتلاقي تأكل ولا هتلاقي تشرب في هذه الأيام ناس تانية كانت بتترصد وشافت إن دي اللحظة اللي لازم يتعمل فيها الحركة الإفسادية دي عيون تالتة عيون رجل من رجال الله رجل من أعظم رجال البشرية في التاريخ ابتعثه الله ابتعثه الله من من من يعني اكثر من 2000 سنة وقف في وش الدنيا وقف في وش اليهود وقف في وش الرومان وكان بيدخل على الكهنة في المعابد بتاعتهم يقلب عليهم الترابيزات يقول لهم يا أحفاد القردة القردة والخنازير انتوا اللي مدمرين الدين انتوا اللي خاربين الدين لأنكم بتضللوا الناس بالفتاوى الدينية بتاعتكم وكان بيمشي في القدس يصرخ ويقول يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء يا راجمة المرسلين كان بيقف يواجه الناس ما كانش بيخاف مسح الأرض في الدعوة إلى الله كان عنده قوة رهيبة لدرجة أن الرومان واليهود حسوا أنه مستحيل يستحملوا وجوده أكتر من ثلاث سنين وقرروا يصلبوه وفي الليلة اللي ربنا اللي قرروا فيها يصلبوه الله سبحانه وتعالى بإرادته يلقي الشبه بتاعه على اللي خانه على اللي خانه وبلغ عنه ويصعد به إلى السماء إني متوفيك أي مستخلصك وافية أنت قلبك كله ليا وحياتك كلها ليا أنت عشت عشاني ومش هتب أي حد ينال منك أذى ولا ذرة واحدة منك يا عيسى يا ابن مريم ويصعد عيسى ابن مريم قدوتنا التي تسكن في السماء روح الله الذي يسكن في السماء ده شخص تاني لسه له دور تاريخي على الأرض الثلاث شخصيات دول هما اللي هيتحكموا في الأحداث بإرادة الله في المرحلة الرابعة من نهاية الزمان والمرحلة الرابعة من السيناريو القهري لنهاية الزمان وهيتقابلوا الثلاثة في لحظة واحدة وفي ليلة واحدة بسميها أخطر ليلة على وجه الأرض الليلة اللي هيبقى المهدي محاصر فيها في جبل إلياء جبل الدخان في القدس متحاصر من سبعين ألف يهودي ومتحاصر من مسيح الدجال والدجال رجع من المدينة المنورة عشان يقضي على بعد ما فشل فيه ان هو يفتحها ولكن فضل محاصرها ورجع عشان يقضي على ال ال المهدي وفي الليلة دي كل ليلة قبلها في الأيام اللي قبلها كان الفجر بيدن ويفضل المهدي يفضل محمد بن عبد الله رافض رافض ان تقام الصلاة غير لما يخاف ان النهار يطلع لانه مصدق ربنا مصدق رسول الله مصدق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل اللي معاه مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى هينزل في وقت من الاوقات عند الاقامه يقعدوا ياخروا في الاقامه كل يوم يمكن عيسى ينزل ولا ينزل عيسى لحد الليله اللي ياخدوا فيها القرار في البيع على الموت وكل اللي معاه في الحصار يبايعوا على الموت ويأذن الفجر وهو بيجهز الصفوف بتاعته ويقيم الصلاة وهو طالع للإمامة والمسيح الدجال نفسه تحت الجبل جبل إلياء مستني ان هو يتقحم عليه في الصباح ويفتح الحصن في هذه اللحظة والدجال مستني انه يشوف محمد بن عبد الله حفيد رسول الله قدامه يفاجأ ان قدامه عيسى بن مريم وجها لوجه يذوب الدجال ويهرب الدجال قدام كل اتباعه ويطارد عيسى بن مريم الدجال عشان هو عارف ان ربنا يقتله ولكن عشان يوري للناس دم الدجال ويدركه الكلام ده هيبقى في القدس يدركه عند باب لد مكان يعني مكان اخر وبلد اخرى فيقتلوا عيسى بن مريم ويوري للناس دم الدجال علامة على انتصار كلمة الله على المادية وهي في قمة صورتها المرحلة الرابعة مرحلة مهولة مرحلة محتدمة مرحلة رهيبة هتبدأ المرحلة الرابعة بطلوع محمد بن عبد الله حفيد محمد بن عبد الله طلوع المهدي اللي ما هوش منتظر ده جه بعد الفتوحات وبعد الخلافة وبعد الملحمة ولكن جه عشان يبقى فور التصحيح في الأمة ونقلة في الأمة قصته قصة رهيبة بتمر بمراحل كتيرة لحد ما ربنا بيمكن له في الأرض وبينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وبيسيب ال ال المهدي انه يبقى الخليفه يعيش سبع سنين المهدي خليفه وبعد كده يموت بعد ما بيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وبعد ما بترد للارض بركتها وقطف العنب بيكفي المجموعه من الرجال والرمانه بتكفي مجموعه من الرجال وبعد كده بيجي القحطاني القحطاني ده خليفه من اليمن هيحيي سيره عمر بن الخطاب بالحرف بالحرف وبعد كده يجي الجهجاه الجهجاه ده هيبقى من الموالي اصلا مش من الساده ولا القاده رجل من الموالي يملك اسمه الجهجاه فبعض العلماء قال ان ده اللي كمان بعد القحطاني والبعض قال ان هو نفس القحطاني هيجي كذا خليفه عيسى بن مريم هيعيش 40 سنه وهيموت هي ديت المرحله الرابعه يا ترى ايه اهم احداث المرحله الرابعه قبل ما ندخل فيها بالتفصيل اهم احداث المرحله الرابعه الاحتدام الرهيب اللي انا اتكلمت عنه ده ان سيدنا عيسى هو اللي عنده لما هي هي هينشر الهدايه في الارض سيدنا عيسى هو والمهدي يا جماعه يبقوا عاملين زي بالظبط كده زي الصحابه في الفتوحات الاسلاميه ناس بتجاهد وتفتح وناس بتشتغل في الدعوه الى الله بعدهم زي ابن عمر وعباده بن الصامت ومعاذ بن جبل وابو موسى الاشعري وابن مسعود دول جيوش وابن عباس جيوش الدعوه بقى اللي بتيجي بعد كده والتعليم وناس مجاهد المهدي هيجاهد في سبيل الله وعيسى ابن مريم هيعلم الناس الدين وينشر الاسلام وهيفتح العالم بالدعوه الى الله وهينتهي الجهاد بعد عيسى ابن مريم وهو ده قول الله حتى تضع الحرب اوزارها المفسرين قالوا حتى تضع الحرب اوزارها حينما ياتي عيسى ابن مريم سينتهي الجهاد لان المرحله الخامسه لا يوجد فيها جهاد اصلا خلاص نهايه الجهاد في هذه المرحله الرابعه المهدي هيعمل فتوحات عظيمه جدا اعلى من الفتوحات اللي حصلت في الخلافه الثانيه المهدي هيفتح بلاد ايه من البلاد اللي هيفتحها المهدي يا جماعه يعني بجيب لكم كلام سريع بقى من البلاد اللي هيفتحها المهدي فتح الهند يقول النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان احرزهما الله من النار محصنين من النار من جهنم عصابة تغزو الهند على ايد المهدي كما يقول نعيم بن حماد وده من علماء الامة وعصابة تغزو الدجال المهدي ربنا يديله الشرفين باذن الله هو اللي هيغزو الدجال في عرف حكر داره وهو اللي هيغزو الهند بعد هذا يبقى فتح الهند عالميا هيبقى الحاجة الثانية فتح الترك الترك زي ما قلت لكم يا جماعه الترك دي مش تركيا الترك دي تركيا ولحد الصين والمغول ومنغوليا والتتار لحد الاسكيمو ولحد بلاد روسيا والترك دي قصه كبيره ياجوج وماجوج نفسهم من الترك يعني كل المغول والتتار اللي عملوه دول دول ما يجوش 1% من الترك ولا 1% من الترك اصلا اللي هم ياجوج وماجوج فالتركي دول حاجه جباره النبي عليه الصلاه والسلام له حديث خطير جدا يقول النبي في صحيح البخاري لا تقوم الساعه حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر النعال بتاع ده ده وصف التتار والمغول وال والامم اللي في المشارق هناك نعالهم الشعر الجزم بتاعتهم شعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتلون قوما وجوههم كالمجان المطرقه وشه عامل زي ترس الدرع الدرع العسكري اه وشوش عريضه مليانه لحم ملامحها ناشفه وغليظه زي اللي مدقوقه حديد كده ملامحها ناشفه وغليظه ونظره عينهم تلاقيها شديده كده وجوههم كالمجان المطرقه اللي هم هذه الشعوب بتاعت التتار بتاعت جنوب روسيا بتاعت الاسكيمو بتاعت سيبيريا بتاعت الله اعلم مين بقى في الليله الكبيره بتاعت الصين الليله الكبيره اللي هناك دي بس ده عشان قلت لكم قبل كده في احاديث يا جماعه في نهايه الزمان الناس بيتقالها ان هي احاديث واحده زي ما قلت لكم منعت العراق درهمها درهمها وقفيزها وعدتم من حيث بدأتم يعني هيجي وقت هيمنعوا العطاء للدين ويمنعوا الزكاة ويمنعوا وهنرجع تاني في الكوارث بتاعت أيام الجاهلية قلت لكم ده غير حديث يوشك أن لا يشبى إلى العراق قفيز ولا درهم التاني ده عن الحصار الاقتصادي على العراق فرقوا اهو بالظبط كده الحديث اللي قلت لكم بتاع البخاري اللي بيتكلم ان هيجي زمن قبل الساعه اللي هو احنا بنقول ان هو يعني يعني ان شاء الله غالبا هيبقى زمن المهدي اللي هنخرج لقتال هؤلاء انما في حديث تاني للنبي خدوا بالكم وتخلطوا بينه وبينه من معجزات السنه المذهله حديث التاني في مسند الامام احمد حديث بريده بن الحصيب حديث صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بريده بن الحصيب حديث مشهور جدا سيدنا بريده يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي إن أمتي يسوقها أمتي مش مصر ولا العراق ولا شاب أمتي يعني النبي بيتكلم عن رعب الأمة كلها تتكسر فيه إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار العيون كلام واضح جدا اهو التتار عراض الوجوه اللي هو اللحم بتاع شكل الوش بتاع المجان المطرقه بتاعت ال ال الشعوب ده كلها عراض الوجوه مليانه لحم صغار العيون وجوههم كأنها الجحف وشه عامل زي ال ال الدرع كده زي المجان المطرقة وجوههم كأنها الجحف ثلاث مرات مش ممكن النبي عليه الصلاة بيقول ثلاث مرات شعوب معينة عينيها صغيرة كده ووشها مليان لحم ووشها ناشف كده زي الجحف كده النبي بيقول ثلاث مرات هيسوقوا الأمة الإسلامية كلها هيسوقوها المرة اللي قبلها النبي قال حتى تقاتلون اللي ناس وجوههم وجن مطرقه او نعالهم الشعر النبي قال حتى والله اعلم هم غالبا دول قوم ودول قوم اصلا دي معركه ودي معركه ممكن يكون اللي نعالهم الشعر ديت عين جالوت اللي انتصر فيها قطب ما هو كان بيقاتل نفس دول وممكن يكون الثانيه ايام المهدي لما المهدي يخرج يفتح هذه البلاد الله اعلم ده يعني ايه الموضوع ما حدش يقدر يحكم غير لما الكره الارضيه تخلص اصلا انما الامور بيبقى ليها امارات وعلامات انما المره دي النبي ما قالش تقاتلون النبي قال يسوق ان امتي يسوقها هيسوقوهم عبيد هيسوقوهم زي العبيد الامه كلها ناس وشها رد وعينيها صغيره ضيقه وصف التتار بالظبط ووجوههم كانها الجحف منظر الملامح الناشفه والوجان المطرقه كده ثلاث مرات مش ممكن يا جماعه ده النبي لخص تاريخ التتار اللي, اللي فات واللي لسه جاي النبي لخصه في كلمه من 1400 سنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فالسياقة الأولى أول مرة هيسوق الأمة ينجو فيها من هرب اللي هيهرب ويسيب لهم البلاد مش هيعملوا فيه حاجة وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض إنما المرة الثانية تبقى مصيبة هتبقى كارثة أقوى من المرة الأولانية كمان ففي ناس حتى من اللي هتهرب مش هيسموهم يهربوا مش هيسموهم يهربوا وأما الثالثة فيصطلمون من بقي منهم يصطلمون يعني يحصدوا حظ هيحصدوا الأمة هيحصدوا اللي بقي هتبقى مذبحة تاريخية للأمة هو, هو إيه الكلام ده يا رسول الله من هؤلاء قال الترك الترك اللي هي الشعوب اللي أنا قلت لكم عليها دي كلها بقى تطر والمغول والصين والناس دي كلها قال الترك قال النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم في سواري مساجد المسلمين من كتر الذل اللي هيذله لكم الخيل بتاعته هيدخل بيها الجامع ويدنس المسجد ويربط الخيل الخيل جوه المساجد بتاعكم الحديث في مسند الامام احمد ايه ايه الحديث ده القرطبي بيقول الثلاث خرجات بتوع الترك دول الثلاث مرات المصايب دول قال كلام ذكي قوي يا جماعه يعني رحمه الله الامام القرطبي قال الخرجه الاولى دي خرجه جنكيز خان لما محمد بن خوارزم شاه قتل الرسل بتوعه جنكيز خان غضب واكتسح العالم الاسلامي وبعد ما مات كمل وراه هلاكه وقضى على الخلافه العباسيه وذبح الخليفه موته بالاحذيه جوه شوال وقتل 2 مليون مسلم جوه بغداد ووصلوا لحد فلسطين وبقى في 20 كيلو بينهم وبين مصر ربنا ابتعث قطز رد عليهم واهلكهم وقضى على القومه الاولى دي كلها يبقى دي المره الاولانيه اللي سقط فيها الخلافه العباسيه المره الثانيه بعدها بأمد تيمور لنك لما طلع تيمور لنك واحيا مجد التتار مره ثانيه وقط وجاب بايزيد الصاعقه كانت الخلافه العثمانيه لسه في بدايتها فبايزيد الصاعقه وبايزيد الاول راح يقاتل تيمور لنك ولسه مش يعني مش واخد باله مين تيمور لنك وبيقاتلوا ب 40000 لا تيمور لنك جايب ب 800000 واسر بايزيد الصاعقه ودخله السجن ومات بايزيد الصاعقه جوه السجن يعني قضى برضه على الخلافه العثمانيه في مهدها لحد ما قام الثاني بعد كده وجاب زوجة بايزيد الصاعقة وخلاها تعمل في الخدمة عشان كده الموضوع ده عمل تغييرات رهيبة وتحصينات رهيبة في الدولة العثمانية بعد كده لما قامت تاني يبقى المرة الأولانية خروج جنكيز خان وهولاكو المرة الثانية اللي انتهى القدس المرة الثانية خروج تيمور لنك وقضاؤه على الخلافة العثمانية في أولها لحد ما رجع الثاني طب والمرة الثالثة يا قرطبي يا إمام المرة الثالثة قال المرة الثالثة يأجوج ومأجوج دي بقى اللي يصطدمون اللي هيحصدوا الناس حظ يأجوج ومأجوج دول أكيل الحوم بشر هيحصدوا الناس حظ سيدنا عيسى هيروح يحرز الناس في جبل الطور وياخد المسلمين والمؤمنين في سينا لأن لا طاقة لأحد بقتال يأجوج ومأجوج تخيلوا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الحديث ده من 1400 سنه تخيلوا النبي بيلخص قلت لكم صادق صادق صادق يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام كل احداث التاريخ الاسلامي ما سابش حدث ما سابش حاجه احنا اللي مش مذاكرين احنا اللي غلابه احنا اللي مش عارفين قيمه السنه لان احنا مش مذاكرينها لازم تطلب علم لازم تقرا البخاري لازم تقرا مسلم عشان لو واحد جه يقول لك البخاري مش صح والبخاري مش حلو تحط صوابعك الاثنين في عينيه بس بالحجه مش بايديك ازاي يعني لو انت عرفت البخاري وكنوز احاديث البخاري وعظمه ميراث رسول الله هتبقى عامل بالظبط زي ابن ابو سبله 200 مليار دولار فالابن راح جاب طياره واشترى جزيرتين واتجوز ملكه جمال العالم وجاب قصور في كل حته وجاب شاليهات في كل ساحل وعمل فواحد جاي يقول له على فكره قال له ايه قال له الورث بتاع ابوك ده ولا له اي لازمه ولا فادك في حاجه هيعمل ايه هيحط ايديه الاثنين في عينيه حط صباعه الاثنين في عينيه انت مجنون يا ابني ده الورث بتاع ابويا ده خلاني باشا ده الورث بتاع ابويا ده عرفني كل حاجه وخلاني ملك ملك في كل بلد في العالم وخلى رؤساء دول العالم اصلا يحترموني وخلى الاعلام يتكلم عني ده الورث بتاع ابويا والله احنا مشكلتنا لما بيشتموا ورث رسول الله لما بيتكلموا على البخاري ومسلم وعلى كتب السنه ويحاربوها هو نفس مشكله المثل اللي انا قلت لكم ده احنا لو احنا عارفين ورث رسول الله غالي قد ايه مليان معجزات قد ايه مليان اعجاز غيبي واخبار بحاجات تحققت كفلق الصبح قد ايه مليان اعجاز علمي قد ايه مليان توجهات توجيهات تحيي نهضه الامه وتخلينا نفوز بالفردوس الاعلى قد ايه احنا لو مذاكرين ورث النبي هنضحك عليهم ليه يا ابني انت مجنون انما هم جايين لناس فعلا زي ما النبي قال على زمن المتاهه اللي احنا فيها انتشر الجهل مش عارفين مش مذاكرين حاجه مش مذاكرين حاجه فيجي يقول لك البخاري هو هو انت حضرتك تعرف ايه البخاري اصلا اقرا البخاري اتقوا الله لازم كلنا نقرا البخاري ومسلم لازم ما فيش شاب في الامه دي ما يبقاش قاري البخاري ومسلم ده ورث حبيب الله ده ميراث رسول الله اغلى من ان ملياردير يسيب لابنه 100 مليار دولار الرسول ساب لنا الاغلى ممكن المليارات بتاعه الورث تبقى سبب ضياع الشاب ده وفساده اللي اتساب له الورث ده انما ورث رسول الله في نجاتنا في سعادتنا في فرحتنا في حل جميع مشاكلنا في طريق الفردوس الاعلى في طريق رضا الله في طريق نهضه الامه في اخبار عن كل الغيبيات وعن احداث نهايه الزمان ازاي نهمل ورث رسول الله لازم يا شباب في رقبتكم كلكم تعملوا مشاريع مشروع لقراءه الشباب كلهم للبخاري ومسلم حتى بس يعرفوا حتى ال... يعني اسم الكلمه معنى الكلمه ايه نعمل مشروع ان شاء الله باذن الله باذن الله بعد رمضان لقراءه البخاري ومسلم على الشباب كلهم باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله اكمل المره الجايه بقى وتبقى الحلقه الاخيره في قصه النهايه عشان ان شاء الله بعدها ندخل بقى في السلسله وفي التفاصيل الخطيره اللي في السلسله كل ده بدوقكم وكل ده انا بفهمكم الهليكوبتر في يوم من بره عشان لما ندخل شقه شقه بقى من المراحل الخمسه بتاعه نهايه الزمان نبقى احنا فاهمين ونبقى مستوعبين ما نبقاش ما يجيش واحد يقول لي انا مش فاهم علامات الساعه انا مش فاهم قصه احداث الزمان اظن بقيتوا فاهمين معايا اظن بدانا نفهم وبدانا نستوعب اللي بيحصل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقه شباب الأمة في الدين اللهم علم شباب الأمة البخاري ومسلم اللهم فقه شباب الأمة في تفسير كتابك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عزما رب زدنا إيمانا ويقينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا اللهم فهمنا رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اهدنا وسددنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة من أعمارنا اللهم استعملنا في البلاغ عنك لآخر لحظة من أعمارنا اللهم استعملنا في الدعوة إليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم امين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عينا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله